انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
يا ترى إيه هي الكنوز اللي في حياتنا؟ حبنا للشهرة ولا المال ولا السلطة ولا حبنا للعلم ولا في كنوز تانية نسيناها في زحمة الحياة كنوز حقيقية الكنوز الحقيقية هي إحنا هي إنسانيتنا أخلاقنا ثوابتنا ومبادئنا استنوني هكون معاكم شيماء حسني في برنامج كنوز آدم على راديو تسعينات اف ام
كنوز آدم مع شيماء حسني كل يوم جمعة الساعة 8 وربع على تسعينات FM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم شيماء حسني وحلقة جديدة من كنوز آدم ال season التاني برحب طبعا بكل اللي انضموا لنا من جديد والنهاردة هتبقى حلقة يعني بتخص تقريبا جزء كبير أو يمكن كل حياتنا هبتديها كده بقصة معاكم قصة البنت يعني ربنا أكرمني بمعرفتها عن طريق صديقة ليا كان في صديقة ليا بتشتغل او هي مش بتشتغل هي كانت آه، متطوعه في جمعيه خيريه مشهوره فمش ه... مش- يعني هي معروفه جدا ففي يوم من الايام كان ليها واحده صاحبتها عايزه عايزين يسافروا تركيا يعني هي بتحب السفر جدا فهي مش ما كانش معاها فلوس فقررت ان هي تشتغل حتى لو شغل بسيط يومي فراحت فعلا اشتغلت في مكان هو مكان آه، زي ما تقولوا كده مكان يعني مصنع ملابس او حق اه مصنع ملابس زي كده فاشتغلت في المكان ده فترة يعني مش فترة كبيرة يعني ممكن يكون شهر كانت عايزة تجيب مصاريف طبعا هي ممكن ما تكونش سافرت بس الفترة اللي هي اشتغلت فيها لقت طبعا اتعرفت على ناس كتيرة قوي ولفت نظرها بنت في المكان البنت دي يعني كانت بتشوفها بتقول البنت دي هي صغيرة آه ليه جاية تشتغل هي لسه في الجامعة وبعدين هي باين عليها ان هي م- يعني شكلها كده مش محتاجة الشغل اصلا فحد قال لها على فكرة ده هي من عيلة كبيرة جدا باباها شخص الفلاني باباها اصلا كذا طب ايه فحاولت تقرب من البنت لقت البنت لطيفة جدا هي دايما كانت انطوائية ما بتكلمش حد موبايلها معاها في البريك فقالت لها لا انا اللي بصرف على نفسي و... وعلى جامعتي وكده وعرفت من البنت دي انها باباها للاسف يعني آه، شويه قاسي جدا عليها آه، معناها هي كانت ولا زالت يعني بتحبه قوي برغم القسوه الشديده عليها دي كانت هي حتى جايبه مجموع كبير في الثانويه العامه على نص درجه كان نفسها تدخل هندسه بس للاسف آه، باباها رفض واختها التانيه آه، من ام تانيه دخلها خاص وعادي والبنت رضيت بقول لها طب وانتي يعني انتي حاسه باحساس ايه من جواكي آه البنت صاحبتي قالت ان هي راضيه الحمد لله وقالت لها قالت لها كلمه في منتهى الجمال قالت لها انا راضيه وربنا بيراضيني دايما والحمد لله البنت دي بعد سنين كنت كان نفسي اتعرف عليها قوي آه جدعه يعني صاحب صاحبه زي ما تقول زي ما بيقولوا كده بتقف آه، يعني ممكن حاجة لو على حساب مصلحتها لا تقف مع الشخص اللي هو عالي يعني عنده الحق ما بتخافش والحمد لله ربنا كرمها بذوق كويس وهي دايما سبحان الله في ابتلاءات لدرجة ان هي كانت في يوم دخلت العملية كنت حضرت معاها لدرجة ان هي كانت بتنادي على باباها وباباها مش موجود ف وهي بعد حتى م- ربنا قومها بالسلامة وخفت ففكرة ان هي قسوة الأب وخاصة للبنت بتبقى صعبة قوي قوي قوي برغم من كده ان هي دايما تشوفوها تلاقيها راضية راضية عن كل حاجة دايما بتطلع من حاجة بتخش في حاجة ودايما بتقول الحمد لله وبتحب الخير لغيرها نادرا لما بتلاقي شخص كده ف عايزاك كده تدعوا لها دعوة حلوة ربنا كده يا رب يرزقها بالذرية الصالحة عاجل غير آجل ويا رب نلاقي في حياتنا أشخاص يعني يكونوا فيهم جدعنة وشهامة كده هي البنت كده كما يقال فيها فعلا الشهامة والجدعنة والطيبة فربنا يكرمنا ويرزقنا دايما الرضا في جملة جميلة كده لسيدنا عمر بن الخطاب بيقول هنهي بيها أول لينك من حلقتنا بيقول الخير كله في الرضا فإن استطعت فارضى وإن لم تستطع فاصبر سؤال حلقتنا بقى النهاردة بيقول إيه هل إحساس الرضا والإحساس بالرضا بقى صعب في حياتنا دلوقتي وليه احكوا لنا عن إحساسكم بالرضا من خلال قصصكم مستنيين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك هاشتاج كنوز آدم على راديو عناية اف ام وممكن تتواصلوا معانا من خلال التليفون على رقم 01000 4278 94 هنروح لفاصل نرجع لكم بعد الفاصل
قالوا قليل الحظ وقالوا الدنيا ظلمتني قالوا حزين والدنيا قافلة في وشه بابها وانا من ايماني يا ربي بيك بدعك تثبتني ادتني راحة بال ومش فاهمين سببها قالوا قليل الحظ وقالوا الدنيا ظلمتني قالوا حزين والدنيا قافلة في وشه بابها وانا من ايماني يا ربي بيك بدعك تثبتني ادتني راحة بال ومش فاهمين سببها أصل الرضا بالحال ده نعمة ما بعدها نعمة وأنا قلبي راضي وعمري يوم ما سمعت ليهم في ناس معاهم ملو لكن قلبهم أعمى شايف بقلبي حاجات ما بتشوفهاش عينيهم رزق القليل بيجيني مطرح خطوتي ما تمشي ربك ده عالم باللي زيي وبيراضيهم ويفت بيه المل عين في الليل ما بتنامش راضي بحالي وهم حالهم مش راضيهم أصل الرضا بالحال ده نعمة ما بعدها نعمة وأنا قلبي راضي وعمري اليوم ما سمعت
ورجعنا لكم بعد الفاصل وقبل ما نقول حكايتنا النهاردة وقصتنا النهاردة حابة ابتدي بآية من سورة طه ربنا بيقول إيه بقى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم في حياتنا كده بنمر بحاجات في حياتنا وبننسى للأسف علاقتنا بربنا احنا مثلا عندنا وبننسى حتى آه قلبنا كده يرتقي و ويعني ساعات كده القلب كده بيجمد وتحس ان هو بقى حب الدنيا قوي يعني انت انا مثلا عايشه في الشقه او في بيتي بيتي لو سبته فتره ما نضفتوش ولا عملت شلت الكركبة اللي فيه هلاقي كده هو قافلني يعني البيت نفسه هيقفلني ما بالكوا قلوبنا احنا بننسى حاجات كتير ربنا اداها لنا للأسف فذكر ربنا والقرآن والصلاة إن أنت بتحكي لربنا عن اللي جواك عن اللي تعبك والله العظيم ده بيدي كده بيديك كده طاقة بيديك كده يعني إيجابية إنك تكمل في الدنيا وفي الحياة الصعبة دي قصتنا بقى النهاردة عن الإمام أو هو إمام كده من أئمة المدينة السبعة ليه بقى بيسموهم الإمام ال- يعني أئمة المدينة السبعة أو الفقهاء السبعة لأنهم هم اللي ورث- ورثوا أحاديث سيدنا محمد عنه وعن الصحابة دول آخر فقهاء المدينة السبعة من ضمنهم اللي هنقول القصة النهاردة عنه عروة ابن الزبير ابن العوام عروة ابن الزبير اللي هو ابن سيدنا الزبير ابن العوام أخو سيدنا عبد الله ابن الزبير وابن السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاها وخالته السيدة عائشة كان سيدنا عروة ده ابن الزبير كان بيتصف بيتصف بالصلاح والتقوى والإيمان ولحد النهاردة الناس اللي بتزور المدينة أو اللي بتروح للمدينة في بئر باسمه هناك آه، في يوم من الأيام كده وهو يعني من ضمن الحروب اللي خاضها اتصاب في رجله ورجله بعدها بفترة اتجرح فيها وتعفن للأسف الجرح والجرح كان صعب جدا يعني يعني آه، لدرجة إن الدكتور بيقوله أو الطبيب بيقوله كيف تصبر عليها يا إمام من الوجع قال له حلاوة يعني حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها فقال له احنا وصلنا للحظة اللي خلاص لازم نقطع فيها يعني القدم الرجل مش هينفع تعيش بيها إلا وهتموت فقال له عشان ما تحسش بيها طبعا ما كانش فيه بنج زمان قال له هتشرب خد كاس أو كاسين من الخمر عشان كده يعني تقلص الألم وما تحسش بيها واحنا بن... واحنا واحنا بنقطعها قال له يعني قال له جملة كده يعني جميلة يعني أنا يعني لا أذهب عقلي عن ذكر الله لا أنا أحب دايما إن عقلي وقلبي يكون ذاكرين لله قال له عايز تقطعها أنا هدخل في الصلاة وهكبر وهبدأ بالقراءة ساعتها أنا مش هحس بيكم ولا هحس أنتوا بتعملوا إيه وفعلا دخل في الصلاة وكبر وقرأ قرآن وفعلا قطعوا رجله وهو ما حسش ودخل في غيبوبة وبعد بقى ما أفاق من الغيبوبة إيه اللي حصل جاله خبر صعب جدا هو طبعا رجليه اتقطعت جاله خبر إيه بقى كان عنده أربع ولاد وجاله خبر إن ابنه الصغير ده كان أحب أبنائه ليه مات الدب أو الحصان رفسه برجليه يعني ضربة بقى كانت قاتلة فللأسف الولد توفاه الله قال إيه بقى قال جملة جميلة جدا يعني آه الحمد لله يعني الحمد يعني هو حمد ربنا إن أخذ الحمد لله أنك أخذت أنك أخذت ثلاثا ثلاثة أعضاء وأبقيت عضوا والحمد لله على ما أخذت وعلى ما أبقيت وكان عندي أربعة أولاد فأخذت واحدا فأخذت واحدا وأبقيت ثلاثة فلك الحمد تخيلوا مين مين هيبقى راضي كده يعني هو الناس حتى لما كانت آه، راحة تعزيه يعني هتروح تع- هتقول له ألف سلامة ولا هتقول له البقاء لله ولا هتقول له إيه قمة الرضا وسيدنا عروة برضه بن الزبير من من الزبير من الناس اللي كان خير جدا كان عنده بستان كبير ما شاء الله يعني فيه من خيرات الله يعني كان كل ما دخله كان بيقول يعني جنة كده من جنان الأرض على الدنيا كده فكان كل ما يدخل يقول إيه ولولا إذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله طول ما هو ماشي في البستان بيرددها لحد ما يخرج وكان في وقت بقى الجني ان الث- الثمار بقى والفاكهه بقى خلاص ده وقت جنيها وخلاص بقى ان هي الناس هتشتريها وهتاكل منها وموسمها كده زي ما بيقولوا كان بيعمل ايه بقى كان بيهد حيطة ويفتح باب ويجي منادي ينادي بقى على الناس آه ينادوا يعني آه مين اللي عايز يدخل البستان ده يعني آه مين اللي عايز من أراد أن يأخذ من خير الله فليدخل من بستان عروة ابن الزبير فليفعل فالناس فعلا كانت بتيجي وتاخد من فاكهة البستان ده ولا كان بيسأل مين خد أكتر انت خدت أكتر وده كان بيعمل الحاجة دي كل سنة انتوا متخيلين يعني هو أصلا مش خايف إن إن لا قدر الله يفتقر إن ده البستان اللي هو يعني يعتبر رزق ليه ولأولاده لأ ده هو بيتاجر حتى مع ربنا ودلوقتي بقى هفكركم بسؤال حلقتنا هل إحساس الرضا والإحساس بالرضا بقى صعب في حياتنا دلوقتي وليه واحكولنا عن إحساسكم بالرضا من خلال قصصكم مستنيين تعليقاتكم على هاشتاج كنوز آدم على صفحتنا على راديو تسعينات FM وممكن تتواصلوا معانا من خلال التليفون على رقم 01000 42 78 94 هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل
اشكر ربنا اللي بيحصل مهما هيحصل ايه اللي في ايدك ده ومش عاجبك غيرك طاير بيه اللي بيطمع عمره ما ياخد اكتر من اللي معاه واللي بيرضى بياخد اكتر من اللي بيتمناه اشكر ربنا على اللي بيحصل مهما هيحصل ايه اللي في ايدك ده ومش عاجبك غيرك طاير بيه اللي بيطمع عمره ما ياخد اكتر من اللي معاه واللي بيرضى بياخد اكتر من اللي بيتمناه عم راضي قلبه طيب والرضا سر جمال عم راضي مهما يحصل دايما راضي بحاله اه عم راضي قلبه طيب والرضا سر جمال عم راضي مهما يحصل دايما راضي بحال اسمه راضي لانه راضي مهما ضاقت بيه واللي بيرضى بحاله يحمد ربنا يرضى عليه اشكر ربنا اللي بيحصل مهما هيحصل ايه اللي بايدك ده ومش عاجبك غيرك طاير بيه اللي بيطمع عمره ما ياخد اكتر من اللي معاه واللي بيرضى بياخد اكتر من اللي بيتمناه
الرضا انك تدي لغيرك واللي معك على القلب وانك تفرح باللي في ايدك مش باللي في ايد حد اللي يبص لغيره ده عمره ما يفرح باللي في ايده اللي بيرضى ويشكر ربنا ربنا بكره يزيد عم راضي قلبه طيب والرضا سر جمال عم راضي مهما يحصل دايما راضي بحاله آه عم راضي قلبه طيب والرضا سر جمال عم راضي مهما يحصل دايما راضي بحال اسمه راضي لانه راضي مهما ضاقت بيه واللي بيرضى بحاله يحمد ربنا يرضى عليه اشكر ربنا اللي بيحصل مهما هيحصل ايه اللي في ايدك ده ومش عاجبك غيرك طاير بيه واللي بيطمع عمره ما ياخد اكتر من اللي معاه واللي بيرضى بياخد اكتر من اللي بيتمناه
ورجعنا لكم بعد الفاصل وكن وكان موضوع حلقتنا النهارده عن الرضا للأسف بقينا في حياتنا كو يعني معظمنا مش هقول كلنا في ناس الحمد لله رب ربنا رزقها الرضا في كل حاجة في حياتها بس للأسف في ناس بتبص دايما على الزايد عند الناس والناقص عندها هي ما بتبصش على الناقص عند الناس والزايد عندها هي للأسف فعشان كده بقينا مش راضيين عن حياتنا وفي وسط طبعا آه، يعني ال social media وال bloggers و... وطبعا الحاجات دي كلها بقت فعلا الناس مش راضيه عن حياتها ليه انا معيش عيشه فلان او فلانه ليه ما عنديش كذا او ليه انا ما عن... انا ما عنديش كذا ليه حياتي حتى الاسريه كده ليه حتى بقينا بنبص حتى في شخصيات للاسف الزوجات والازواج ومحدش بيرضى باللي عنده مع ان كل واحد عنده نقص سواء في شخصيته وسواء في حياته لكن محدش بيبص على الحاجة الحلوة اللي عنده وللأسف بقى الحمد يعني قليل فحتى في القرآن كله يعني كله قليل إلا القليل إلا القليل مفيش حد بيشكر إلا الناس يعني إلا قليل إلا عبادي شكر يعني قليل اللي بيشكره ففي كده يعني آه، أنا بحب دايما ال- يعني بحب الأحاديث القدسية في حديث قدسي بيقول آه بيقول ايه بقى يقول الله عز وجل يا ابن ادم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيه وسلطاني لا ينفذ ابدا يا ابن ادم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآنه وخزائني لا تنفذ ابدا يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها رقد الوحوش في البرية ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أيعيني رغيف عيش أسوقها ل- أسوقه لك يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد يا ابن آدم إن لك محب فبحقي عليك كن لي محبا يا تخيلوا ربنا بيقول لنا إيه أنت آه يعني م- الرزق أو السعي ما تشغلش جوارحك يعني متشغل سيب الجوارح دي قلبك وعقلك لربنا ربنا هو اللي هيدبر لك لكن انت تسعى بايدك وان انت تسعى بالسعي وتدور وتسال لكن هتفضل شايل الهم وترضى باللي ربنا قسمهولك الرضا ده الرضا ده في حياتنا للاسف بقى احساس صعب جدا كانت في قصة كده لأحد السلف الصا يعني الصالح للناس اللي بيعدوا المصائب وبينسوا نعم ربنا عليهم أحد السلف الصالح كان إيه بقى؟ أبرص البدن أعمى العينين مشلول القدمين واليدين وكان بيقول إيه بقى؟ الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا ممن خلق وفضلني تفضيلا وفضلني تفضيلا كثيرا فعدى عليه راجل فقال له بقى تخيلوا قالوا له قال له ايه بقى ان هو عشان يعني انت راضي بايه اصلا قال له مما عفاك اعمى ابرص ومشلول فمما عفاك فرد عليه وقال له ويحك يا رجل جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبد- وبدنا على البلاء صابرا فاللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت تخيلوا راضي لحد ايه دلوقتي بقى هنقول بعد التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا اللي هو كان بيقول هل احساس الرضا والاحساس بالرضا بقى صعب في حياتنا دلوقتي وليه واحكوا لنا عن احساسكم بالرضا مرمر نادر بتقول مش صعب اللي متعود يرضى هيكمل وفي مقولة كده للناس الكبيرة بتقول كانوا بيقولوها لينا زمان ارضى بحالك واشكر ربنا وما تبصش لغيرك لأنك لا هتعرف تعيش عيشتهم ولا هتبقى مبسوط بعيشتك وخلود أيمن بتقول مش صعب بس ممكن بسبب إن الإنسان دايما بيدور على اللي ناقصه فبيقل شعوره بالرضا غصب عنه أنا معاكم جدا ومعاك يا خلود وبشكرك جدا على تعليقاتكم في سؤال بقى في أصلا تعليق جالي من آه، دكتورة صفاء الغرباوي فحابة أعلق عليه بتقول مش هقدر أقوله كل ال- كله للأسف هي بتقول عزيزي مقدم السؤال سؤال كنت أتمنى يكون صياغته أكثر دقة كالعنوان شامل كامل مباشر ولكني أقول إن الرضا مصطلح واسع وهو يشكل نفوس البشر دون غيرهم من الكائنات بمعنى مفهوم الرضا مرتبط بالعقل ولغة العقل والتفكير والتفكير له دور فعال إلى الآخر أنا للأسف مش هقدر أقول التعليق كاملا بس هعقب على صيغة السؤال ده أولا وعلى الكلام اللي هي قايلاه السؤال آه، احنا في برنامجنا بحب دايما البرنامج يكون سؤاله بسيط يوصل للناس آه ممكن ممكن صيغة السؤال ممكن يكون عند حضرتك حق بس يعني احنا ح- كنا حابين ان كل واحد يحكي قصته عن الرضا مر بايه في حياته زي القصة اللي انا حكيتها في اول الحلقة الشق التاني بقى اللي هو مصطلح واسع انا فعلا بتكلم عن الرضا بمصطلحه الواسع انا هكون راضية ازاي ان انا على جزء واحد من حياتي لا الرضا بجد ان يكون عن حياتي كاملة مش مش عن جزء معين بالنسبة حضرتك كاتبة كلام كب- كتير جدا أنا بشكرك جدا يعني على ثقافتك حضرتك تقريبا مثق... يعني على قدر كبير من الثقافة العالية وعلى الخبرة طبعا في- تقريبا حضرتك دارسة تنمية بشرية أو لايف كوتش أو حاجة زي كده هو زي ما قلت برنامجنا بسيط أنا حابة أحكي قصة كده لل للكاتب الكبير أنيس منصور كان بيقول دايما أنا بحب دايما الناس البسيطة هي اللي وصل لها الكلام اللي بي... اللي بقوله فكان دايما بيعرض مقالاته على الساعي بتاع مكتبه ففي يوم من الأيام من كتر إشغاله ما عرضش المقالة على الساعي ونشر المقالة فمين اتصل بيه بقى دكتور عباس العقاد قال له أعجبني أسلوبك وطبعا كل الناس عارفة إن أسلوب عباس العقاد صعب جدا وصعب إن أي حد يقرأ له طبعا مش أي حد يقرأ لعباس العقاد صعب إن, إن كل الناس تفهمه فساعتها اتخض قال يبقى المقالة دي ما وصلتش وهدفنا في البرنامج ده إن الناس البسيطة الناس العادية جدا أنا بقيت أحب الحاجة البسيطة حتى في حياتي حتى في, في أي حاجة حتى بشتريها ليه فالناس دلوقتي بقت مايلة للبساطة أكتر فحابة إن البساطة توصل من خلال البرنامج فبشكرك جدا على تعليقك وقبل بقى ما انهي حلقتنا مش عايزة يا جماعة ننسى أهلنا في غزة امبارح حي الشجاعية يعني الناس فعلا كأن مشاهد من يوم القيامة يا رب ما ننساهمش مقاطعة دعاء نحن الآن المشاهد والمتفرج وهما المشهد وأصبح المشهد بكل أسى مسلسل يومي قاسي جدا حقيقي أخاف من غدا أن نكون نحن أيضا المشهد والمسلسل ولا أحد يعير لنا همًا دمتم في امان الله سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الحق صوته أعلى من صوت السلاح وهاتوا لي دين بيحلل الدم اللي راح على كل شبر في أرضها صرخت وبعيل وأحسها ما تعزونيش وهاتولي حق ابني اللي راح وحياتك يا أس دي شدة وتعدي ويا بس قومي أنا مش هسيب أرضي لو مت يجي ولادي من بعدي وفداك روحي روح كمان ملايين يا رب ناديك أنا واتنا محسودي وعدوي عاجبه سكوتكو وسكوتي ودي أرضي لو كان التمن موتي أنا موت عشان الأقصى وفلسطين الأرض دي شبعت يا موعود وعهود سلام بس انتوا لسه بجد ما شبعتوش كلام الأرض دي طول عمرها معروف مين اللي هدها وعدوها خير